مش ممكن تكون الفكرة الدراسية خالص مين فاكرها المرضية طب نصلحها بقى لو سمحتوا ها بالضبط اه بس المرضية مش الرضية ها طب الرضية يعني الرضا الرضا من الرضا طيب الصيد الصيد ها اه صح طيب الصيد الصيد انتم انتم تكلمين عربي كمان وقواعد ونحو حلو تمام كده يبقى الرضية يا جماعة محدش صبر عضاء الأعضاء ده احنا عندنا ترجمات على طول قوي يعني. طيب معلش استعملوني بقى مش عارف يظهر ابونا في ظروف ولا حاجة ربنا يطمنا عنه بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الأمين أهل علينا من عمله ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الخلق الأمين طمنا العبد مريم شخصية عديدة جدا تخير فيها العلماء والمدرسين التكليفي هي الوحيدة اللي اتقال عنها الممتلئة ايه؟ نعم وقال عنها سليمان الحكيم في سفر نشيد الأناشيد يقول أخت العروس جنة مغلقة ينبوع مكفول أو مكتوم عين عين مغلقة يعني مليانة أسرار مليانة ميت مليانة نعم مش ممكن حد مننا يقدر يوصل لأبوابها والعمق فيها عشان كده عاوزين نتأمل في شخصية العذراء مريم من كذا نقطة كده صغيرة آه مع بعض الرموز ليها في الكتاب المقدس وفي حياة الدين ايام موسى النبي في اصحاح في سفر الخروج اصحاح ثلاثة كان تدريب فيه من زمان عارفين ما طلع بشعب الله آه سوري قبل ما يأتي شعب الله من مصر فبصوا لقى فيه شجرة هي العزيزة والنار مليانة في الكامل لأنها لم ايه تخترق فقال في نفسه أمين وأنظر أشوف إيه الحكاية فسمع صوت على طول في من الشجرة دهية ربنا كلمه وقال له إيه؟ قال له اخلع نعليك أنا هقراها بس عشان هنستفيد منها فلما رأى الرب أنه مال ينظر ناداه الله من وسط العزيق وقال موسى موسى فقال ها أنا فقال لا تقترب إلى هاهنا يعني ما تقربش اوعى تقرب دي أول حاجة الأمر لا تقترب من هاهنا اخلع خداعك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واثق عليه أرض مقدسة أرض مقدسة فأول حاجة ربنا قالها لموسى قال له إيه؟ استنى ما تقربش اوعى تقرب من المكان ده هو ليه؟ لأنه مكان إيه؟ مقدس لأنه مكان مقدس مقدس ليه؟ لأن ربنا حل فيه حيثما يحل الله يقدس المكان فبقى مقدس فإذا كان الشجرة اللي هي العميقة اتقال عنها هذا الكلام اللي ظهر من خلالها ربنا يمكن للحظات لحظات وخلصت الحكاية فكم وكم يقال على العذراء مريم التي قبلت الله الكلمة في داخلها لمدة كم شهر تسع شهور ومش بس بقى وقت الحمل لكن بعد ما ولدته أيضا كان معها وكان يوضع من لبنها وكان ملتصقا بها سنوات سنوات عشان كده لما نيجي نفكر في العذراء مريم نفكر فيها من الزاوية دي بقى او من القصة دي بمهابة ومهابة وفي نفس الوقت باطمئنان ازاي الكلام ده؟ في العليقة ربنا قال لموسى قال له ما تقربش يعني معناتها ايه؟ خلي عندك مهابة انت ايه الحكاية؟ انت جاي زي كده بتدرك كده مرة واحدة لا لكن لازم يبقى أثبت مهابة ومخافة لأن المكان ده مكان ايه؟ مقدس لكن في نفس الوقت بعديها قال له ايه؟ قال له اخلع نعليه وتعالى تعالى بقى يعني لما قال له تعالى قال له اخلع بس نعليك وتعالى اخلع نعليك دي في بعض أهل الآباء الأمن فيها إن الأرض خلاص ما عادش فيها شروط نتيجة أو ثمرة للخطية من السقوط لأن ربنا لما أخطأ هذا وحواء قال له آه، الأرض هتعمل لك إيه؟ شوكا وحسكا تربك لك فخلاص اخلع من عليك ممكن تمشي على الأرض من خمس من الشوك إيه؟ يأذيك اطمن بقى ففي الأول يقول له خاف وما تقربش وابتعد وبعد كده يقول له إيه؟ اخلع من عليك وتعالى أرض نحن ننظر إلى العذراء مريم يا أحبائي بهذه النظرة الفردوية نظرة فيها مهابة خشية رهبة لأن الله جاء وسكن من القدس البحر الله جاء وسكن من سكن فيها بقت مقدسة بقت مقدسة شخصية مش عادية شخصية مش عادية هي ملكة السمائيين والأرضيين ده تحقق الشاروبين والشرافين إلى آخره لها كرامة ولها مجد وممتلئة نعم فينبغي أن نقترب إليها بمهابة وخشية ولكن في نفس الوقت ونحن نقترب بمهابة وخشية ونعمل ألف حساب هي تفتح صدرها كأم وتقول لنا إيه؟ ما تخافوش اطمنوا أنا أمكم ما تخافوش اطمنوا إيه؟ أنا أمكم زي ما حصل بالظبط لما راحت لأليه صبار في انجيل لوقا لما قرينا وقربت من أليس صباح أليس صباح قالت ايه؟ وإذا من صار الشمس السلام في أذني التقط الجميل بابتهاج في ايه؟ في قلبي وبعدين قالت ايه؟ من أين لي هذا؟ أن تأتي أم ربي إليك تيجي أنت قريبي يبقى ليه صباح في الحالة دي كانت حاسة ايه يا أحبابي؟ كانت حاسة بهذا ده ايه البركة الكبيرة دي يا ابونا بشوي اتفضل يا ابو اتفضل اتفضل اتفضل يا ابونا اتفضل انا بنرحب بابونا بسوي نقول له الحمد لله على السلامة وبرضه كده انت قلت تكون كتير النهارده واكيد الطريق يا ابونا يوم ايه؟
ايوه في الطريق كان طويل وتهنا شويه كده لكن خلاص ان كده شاء الله
انا لو كنت اعرف كده كنت تخطيت وجيت من ورا لو كنت ابونا يشوف عشان ناخد بركه ابونا بسم الله الرحمن الرحيم كل سنه وانتم بخير قوم سيد العذراء ربنا يجعل علينا السلام والخير والبركه ورسول حفظ ابونا ربنا يخلينا ويجيب ابونا لا نسينا بركه الامين او بركه القوم ربنا يجعل علينا السلام والخير والبركه في كنيستنا كنيسة منظمة وكنيسة تريد أن تمنحنا بأسرار الزمان لكده نجد مثلا صور أم العذراء يدينا السيد الصغير هو عايز إيه بالظبط عيد السيد المجيد عيد السيد المجيد في فرشتها بحقائق لاهوتية هو اللي لما نعمل لما نعرف حقيقة ما تريد أن تعلمه الكنيسة لنا في وقت صوم العذراء هنعرف قيمة العذراء ونعرف قيمة المسيحية لأن في التجلي الكنيسة بتقدم لنا المسيح الإله المسيح الله مختصر تعليم عيد التجلي المجيد أن المسيح يريد أن يصرف لاهوت أو أن الله الآب يريد أن يظهر لاهوت الله الإبن وعلشان ندخل إلى الأعماق شوية نراجع بسرعة الثالوث القدس الله الآب والابن والروح القدس الله كائن بذاته والله الآب ذات الآب طبعا الله عنده ذات والله عقل عنده عقل هذا الله الابن والله حي عنده روح الله الروح القدس يبقى الله الذات الله الاب ناقص بعقله الله الابن حي بروحه ده كده الله الروح القدس بس يجي مثلا في بعض المواضع تكون في ايات تحتاج الى تفسير في ظاهرها تلخبط شويه لكن لما ندخل العمق شوية نعرف إن تعليم كنيستنا يريد أن يبين حقيقة معينة تتوافق مع أن الله الآب هو الله، الله الابن هو الله، الله الروح القدس هو الله، ولكل إله واحد. مثال هذه الآيات لازم ندرك إن إحنا محتاجين كلمة شوية. الآية بتقول أبي أعظم منك. موجودة في إنجيل معلمنا يوحنا البشير وفي نقرأ هذا الجزء في إنجيل الساعة الثالثة لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآن لأن أبي أعظم مني أبي أعظم مني احنا قلنا ازاي ان الله الابن مساوي لله الاب ده في سؤال هل هناك مساواة الذوق ما بين الله الآب والله الابن السؤال الأول السؤال الثاني هل هناك أعظم من الله الابن ولا لما يقول هنا أبي أعظم مني بيقصد إيه؟ هنستعمل علشان نفسر الآيتين دول السؤالين دول وجمع السؤالين دول في الآية دي هنرجع للمصادر الإنجيلية لأن يعني الإنجيل كله روح واحدة ما نقدرش ناخد آية واحدة بس ونفردها عن باقي الإنجيل أو بمعزل عن بقية الآيات منفصلة عن روح الإنجيل الواحد كل الإنجيل كروح واحدة بيزيد كالآن الله أحبنا خلقنا وعندما انتقصنا الله أحبنا ثاني وخلصنا وعندما خلصنا وصرنا مستأهلين أحبنا ثالث ووعدنا بالسماء ومنتظرنا هناك هو ده الانجيل بس كلام دي خالص كلها حب لان الله محب حبنا فخلقنا احبنا فخلصنا احبنا وانتظرنا في السماء بس لازم نفهم هذه الحقائق لان في بعض الناس بيفسقون زي مين؟ سوريان زي مين؟ السبتيين الادفنتشر دول يدعوا انفسهم مسيحيين او مؤمنين بالانجيل بعيدين كل البعد عن المسيحيه بعيدين كل البعد عن الانجيل عشان كده اولادنا لازم نحصنهم لازم ننورهم لازم نعلمهم ده غير بقى الاديان الاخرى الاسلام البوذا الهندو الوثنيه كل دول بينكروا لاهوت المسيح يعتبروا ان المسيح اي شيء من الله في الإسلام هو لا في بقية الأديان ليس له وجود المهم أن المسيح مش هو الله ويستشهد مناهج الآية ولو رجعنا للقرن الرابع نشوف أن آل أول المبتدعين في القرن الرابع أخذوا الآية دي أبي أعظم مني وجب أنها تربية الشعب شعب العالم علشان كده أنسب لاهوت الإبل وجاء الآن أعظم من الإبل والآن يستعمل الابن كأداة لعمل المعجزات يعني تنصح ونحن نرى هذه البدع والمعتقدات إلى يومنا هذا في أشكال عدة زي ما قلنا قبل كده فجروا ومثلهم أيضا آخرين نرجع للسؤالين بتوعنا هل هناك تفاضل وتمايز في سلوك الخطوط؟ والسؤال الثاني هل هناك أعظم من الآخر؟ نبدأ بفضل الخطيب أتمسك الرسول في موضوع أبي أعظم من بيقول إيه؟ أن الله فوق مستوى المقارنة في التمايز ومقارنات في التميز مفيش لما نقول الله هو الله قول أرمان مفيش يا إما كل الله هو الله مفيش حاجة أعظم وأقل وأكبر وأما الإنسان فهو يقارن بالإنسان والخشب يقارن بالخشب والحجر الجليل بالحجر الجليل أما الأشياء المختلفة في النوع فنستخدم كلمة أفضل وليس أعظم فلما ربنا قال عن نفسه أبي أعظم مني ده دليل إن الأب والابن فيهم مساواة لأن لو ما كانوش زي بعض ما ينفعش كلمة أعظم هنا كان ممكن نستعمل كلمة أفضل أو المسيح له المجد نستعمل أفضل لو الآب في مستوى اعلى من الابن كان جاب اني افضل مني بس ما جابش كده لكن جاب اعظم مني يعني في مقارنه زي ما بنقارن الخشب بالخشب الحديد بالحديد يعني ما ينفعش اقارن الخشب بالذهب ما فيش وجه مقارنه بس لما هنا اقارن الاثنين ده دليل في حد ذاته ان الاثنين متساويين في الجوهر بس الان بسبب الله انا عرفت اعظم من ذلك انا عرفت ويبان ان الخفيف بس يقول ان هذه اكبر دليل على ان الابن له نفس في جوهر الاب الايه دي ابي اعظم منه معناها الابن له نفس جوهر الاب ازاي له نفس جوهر الاب وبيقول ابي اعظم منه يقصد ايه؟ القصد طب يعني معناها ايه اعظم منه؟ هنشوف القديس كده اللي يذكر وجهين يقول انه الاب واحد مع الابن ولا يمكن النطق بهذه المساواة إلا عن معرفة ذاتية يعني الابن يعرف الأب كويس خالص علشان كده بينفق إن الآب أعظم منه لو ما كانش هو بيعرف كويس خالص من هو الآب ما كانش ينفق هذا النطق والابن ليس أقل من الأب بكثير كم ينادي الأب مسيون من جهة القدرة والعمل فهذا الآن ليه؟ لأن الدين معلومة يوحنا بيقول كده الإصحاح الأول كل شيء به كان بالعمل الإبن وبغيره لم يكن شيء مما كان يعني كل الخلق ده كله مصنوع بالإبن كل شيء به بالإبن كان وبغيره لما فيش الإبن لو طلعنا الإبن من الثالوث القدوس لم يكن شيء مما كان معناه الابن مساوي في القدرة والخلق والسلطان للآب كده في مساواة في القدرة والسلطان في مساواة جدا تسيب المسيح نفسه برا هذه الحقيقة حينما قال مهما عمل الآب فهذا يعمله الابن أيضا يبقى سلطان الآب هو نفسه سلطان الابن الاثنين متساويين وازاي يكونوا متساويين لو ما كانوا نفس الشخص لو ما كانوش نفس الشخصية ما يكونوش متساويين فلما في تساوي في القدرة معناه في تساوي في الشخصية لو كثير امبروز يقول متعجبا كيف يمكن ان يكون هناك تماثل في العمل واختلاف في القدرة فلو العمل واحد يبقى الاثنين قادرين يعملوا نفس العمل اللي هما نفس الجوهر ايضا من جهة المجد والكرامة بصوا انجيل معلمنا يوحنا 5 23 يقول ايه لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب ايضا يعني الاب والابن متساويين في القدرة والسلطة والاب متساويين والابن متساويين في الكرامة ايضا لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب أيضا ومن لا يكرم الإبن لا يكرم الآب أيضا سيدنا البابا الهدى عنده برضه دعوة الفجر استشهد بالآية دي والمشهد الحقيقة بآية واحدة عشان يبين تساوي الآب والابن في الجوهر يوحنا 17 10 بيقول ايه؟ كل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي ده الرب يطلع يقول كده عن نفسه بيقول انه ايها الان كل اللي ليا وكل اللي ليا لي يعني ايه؟ تساوي في الجوهر تساوي في القدرة تساوي في الكرامة وتساوي في الدينونة زي ما بيقول يسوع علينا يوحنا برضه الاب لا يزيد احدا لانه اعطى كل الدينونه لمين؟ للابن هو كده ينزل الله لما الابن هيدين والاب اعطاه كل الدينونه اعطاه الدينونه للابن يبقى الابن فيه كل جوهر الاب كل جوهر لاهوت يبقى الابن مساوي للاب في الجوهر ولاحظوا انه هيدين الواحد حسب اعماله طب لو الابن هيدين يبقى الابن نعم كل اعمال البشر ده الاسم تنطبق عليه الآية فحص القلوب والكل ومن فحص القلوب والكل بين الله يبقى الاسم مساوي من جهة الدينونة مساوي للآب في الجوهر يبقى نراجع تاني مساوي للآب في الجوهر في القدرة في الكرامة في اللاهوت في الدينونة في الأربعة دول يبقى الاسم هو الله هو الله المتجسد هو الله الذي ظهر في الجسد علمنا من البشر الثاني الكلمة صار جسدا كلمة عقل الله احنا قلنا الابن هو عقل الله الناطق او نطق الله العاطق عقل الله الناطق او نطق الله العاطق اخذ جسدا وحل فينا ورأينا مجده لذلك مثل مجد ابن الوحيد لأبيه مملوء نعمة وحقا ده مش أي مجد ده لما تجلى سيد المسيح التلاميذ انتعشوا وانتشوا وشعروا فرح عظيم لدرجة إن قدرة الرسول كان ربك هذين الوزين على طول خليكم انتوا كده نعمل لكم ثلاث مضار ليك واحدة والدنيا والموتى واحنا يا رب دعنا نسلق بركة هذا المشهد العظيم نورا يا رب الذي يشرق من وجهك والبياض الذي على ثيابك ده بهاء وعظم عظم مجد كبير جدا لا يمكن ان نضحي به وننزل الى العالم مره اخرى ونلتمس لمسؤوليات هذا الدهر عشان كده نور الابن هو نور الاب والاب والابن متساويين في الجوهر وفي اللاهوت وجيت بعد كده تقول يا هو يشككون ما جيت بعد كده التفكير يشككون اليهود يفسقون شخص المسيح مذكور في الانجيل انه الله ومذكور في القران انه ظاهره ومجرد حتى في القران اللي يقرا القران ابونا دايما بيعلمنا لازم نقرا كل الكتب ونتنوع عشان لما يجونا كل المسلمين نعرفهم حتى في القران مكتوب انما المسيح عيسى ابن مريم كلمة الله قلت القرآن وروح منه إلى هذه الفترة كلمة الله وروح منه فاكر مرة وأنا كنت بكتب في السودان بلد اسمها الجزائر على بعد 420 كيلو شرق الخرطوم شرق العاصمة وبعدين مين محافظ تعيد علينا في يوم بلادنا وكان يمكن أول محافظ يقوم بهذه المبادرة وقف على المسرح عندنا في الكنيسة وبكل مجاهرة يعني شخص عيسى بالنسبة لنا يمثل روح الله وكلمته احنا هو كان أحد قادة الإسلام السني مش أي إسلام معروف الإسلام السني متعصبين جدا ولكنه نطق جهارا بهذا الحقيقي في الإسلام اللي ما يعترفش إن المسيح هو كلمة الله وروحا منه أنا تبرت مسلم وإحنا عندنا في غاية الفرح والسرور ثالث من أهل مش كده حد كان أهل فليعرف الإسلام كويس القرآن يعترف بهوية المسيح مش إحنا المسيحيين بس فما يجيش بقى الناس يكذبون لما المسلمين عارفين حقيقة لاهوت المسيح بس ايه متداري بين الألفاظ بين المحسنات التنظيم بين كلمات متنمقة علشان خاطر تبعد عن جوهر الأمور وتنتهي التسميات بينما الحقيقة هذه الشيطان نفسه اعترف بألوهية المسيح وكان الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله الحي فكان ينتهرهم ولا لهم كان يقول كده في كل إنجيل صلاة الساعة 11 الغروب فلما الشيطان يعترف بهذه الحقيقة يجي بعد كده الناس اللي يكون فيها لا يوم فلازم نميز هذه الحقائق لاولادنا الحديث ونحن نتمنى ان كل بيت يكون كليه له دين يكون اكليريكي لان احنا لسه ما عندناش اكليريكيه مكلفه غير اكليريكيه مستجبه وطبعا يعني الدراسه فيها لسه مستطيله علشان كده كل بيت لازم يكون مركز للنور والتوعيه لابنائه وخصوصا في الجامعات في مرحلة الجامعة بيتعرضوا لهزات عقلية جامدة جدا، مسلمين مسلمين جدا، سوديان والتفكيرين أساسيين وبقية الأديان مسلمين جدا. نحن علينا أن نوعي أبنائنا ونشرح لهم حقيقة إيمانهم. حتى لو يوحى في آية أدي أعظم مني دي، مفيش حد يتهز. لا، نعرف التفكير الحقيقي ولسه هنعرف زيادة. السؤال الثاني احنا كده السؤال الاول جاوبنا عليه هل هناك تباين في الدعوات بين الاب والابن والروح القدس البر؟ ما في الكل واحد سلطان الاب نفس سلطان الابن نفس سلطان الروح القدس جوهر الاب يساوي جوهر الابن مش يساوي كمان علشان نخلص من حكايه يساوي دي نقول واحد عشان كده احنا نقرر ايمان مساوي الاب الجوهر او الكلمه اللي اضافها الانسان دايما قبل ما يخرج يستعملها واحد مع الأرض الجوف واحد مفيش أي اختلاف السؤال الثاني هل يوجد هناك أعظم من الإثم؟ لما جاء الأبي أعظم مني هل هناك أعظم من الإثم؟ زي ما قلنا قبل كده في اللاهوت مفيش أعظم وأقل لأن اللاهوت وحدة واحدة يعني مفيش ثلاث أرباع لاهوت 90% لاهوت لا الكلام ده بالشكل ده يا زيرو يا 100% عشان كده ما ينفعش نقول اعظم واقل ولان اللاهوت واحد في الاب والابن لا يوجد اعظم من الاب ولا اعظم من الابن يعني معناه ان اللاهوت خلق الله الموجود في الاب كله موجود في الابن كله لان عقل الله هو الله هو في حد عقله غير ذاته غير روحه لا الانسان لما ينطق ده ينطق بذاته بلسانه بس النطق ده هو نتيجه تفكيره عقله وتفكيره وذاته هينجي روحه انسان ميت مش هينطق ولا هيفكر يبقى كده الانسان كوحده واحده ذاتا لحم ودم وعقلا وروحا بيمثل الثالوث القدوس زي ما احنا عندنا الثلاثة كينونة دول في شخص واحد هكذا الله الآب ذاتا الابن أصلا الروح روحا الثلاثة دول إله واحد ومنذ البدء ربنا كده منذ أن وجد الله قبل كل الظهور قبل حتى بدء الزمن ربنا موجود كده ما عرفناش الابن يعني التجسد من العذراء بس لا خلينا من التجسد دلوقتي قبل كل الظهور الله كائن بذاته ده الآن أصل كل شيء ناقص بعقله ده الجسم حي بروحه ده الروح القدس قبل كل الدهور ربنا فكته كده إله واحد أمين عشان كده كل ما نمشي الصليب البسيط اللي هو اللي بنعلمه لأبنائنا وهم لسه عمرهم شهور ده عقيدة هامة أساسية في الكنيسة باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين عقيدة هامة جدا في الكنيسة ويرجع للسؤال تاني هل يوجد أعظم من الجيش؟ صديق أمبروسيوس عنده الأول فريق يقول التكلم عن عظمة المسيح من خلال خطاب لإبراهيم حينما قال بذلك أقسمت يقول الرب. السيد المسيح له المجد وعقل الله كان عنده ظهورات في العهد القديم برضه مش العهد الجديد بس
برضه تجسد بس مؤقت في العمد القريب زي مين؟ زي ظهور ابراهيم ابراهيم كان شاف ثلاث اشخاص هم مين؟ هم الله الكلمة متجسد ادي واحد واثنين ملاك ملكين يعني اللي شافهم ابراهيم دول مش الله الاب لا ده ظهورات الله الابن في العهد القديم وكانت ظهورات مؤقتة أتم فيها الله الجد رسالة معجلة وبعد كده رجع تاني إلى أبيه وبالتالي لما ظهر إبراهيم أحب أن يعطيه فترة بس جاله إيه؟ بذاتي الصمت يقول الرب احنا عارفين إنه الإنسان دايما بيبتل بالأعظم فلما يقول بذاتي معناها الاسم مليان اعظم منه عشان يقسم به ولا حتى الان يعني لما جاء قال لي اعظم مني ما كانش يذكر ان لاهوت الاب اعظم من لاهوت الابن لا في اللاهوت الله الاب والابن واحد وده الدليل اللي يورينا انه في العهد القديم لما ظهر لابراهيم قالوا بذلك اقسمت والإنسان بيقسم بالأعظم ومفيش أعظم من الإبن عشان كده أقسم الإبن ذاته وبالتالي يبقى كل لاهوت الآن موجود في الإبن ولاهوت الآن مساوي للإبن وإبراهيم بعد كده عزم بيته وبيت معرفة إن هو جاب لسادة برضه أهل مع العشر وغسل قدميه وأضافه وكان الله الإبن هو الضيف كده يبقى عرفنا انه في مساواه بين الاثنين طب ايه اللي بيقصده رب المجد لما جاء ان ابي اعظم مني؟ عنده قصد عشان نعرف القصد نعرف المناسبه اللي ربنا جاب فيها الكلمه دي اولا كان ربنا في ليله كلام وفي ليله كلامه اكل الصبح مع تلاميذه وغسل ارجلهم وعرفهم مين اللي هيسلمهم يبقى كده ربنا قال لهم انا هسلم وانتوا هتسلموني شوفوا بقى الكل اللي في قلب التلاميذ الكلام ده بتاع سنه 13 فالتلاميذ احبطوا ابوهم ومعلمهم ومرشدهم لمده ثلاث سنين وصديقهم ورفيق طريقهم سيسلم لليهود وبواسطة واحد منهم تعرفوش هو مين بس كفايه عشان حقيقي يعني تخيلوا كده انه نتخيل ربنا ما يسمحش انه يفيصل في القدس يصب والبوليس ياخد واحد منهم خلاص صعب وخصوصا ان المسيح كان منفتح مع تلاميذه وطريقه ان الانسان سيسلم ويموت ولكن في اليوم الثالث يقوم طبعا يموت اليوم الثاني دي ما نستخدمش قدر الكلمة يموت ما نستخدمش وحب المسيح ان يطمن التلاميذ في الجحيم وقال لهم انه انا اذهب ليعد لكم مكانا واعطاهم سلامه الالهي حتى لا تضطرب قلوبهم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم فانا قلت لكم قلت لكم اني اغفر ثم اتي اليكم طب يا رب احنا مش عايزين نصيب لا لو كنتم تحبوني لكنتم تفرحون لاني امر الى الان لان ابي اعظم مني وبعدين برضه من سياق الحديث شفت ازاي؟ يعني ما تحزنوش لا تجعلوا الحزن يتسلط عليكم لا تجعلوا اليأس يتملك عليكم لا تجعلوا الخوف يهزكم لا اعلموا انني عندما اذهب عنكم فهذا افضل لي ولكم لان ابي اعظم مني انا ظهرت امامكم متخليا عن نفسي انا ظهرت امامكم في صوره ضعيفه في صوره متالمه في صوره مخزونه في صوره مهزوله في صوره مطلوبه في صوره مشكونه ولكن عندما اذهب واعود الى مجد واصعد الى السماء أنا أذهب إلى الأعظم أنا أذهب إلى مجد الأول أنا أكتسب سلطان ومجد الذي كان لي منذ بداية العالم عشان كده سأل أبيه السماء وقال له إيه مجدني بالمجد الذي كان عندي عندك منذ تأسيس العالم منذ البدء زي ما احنا قلنا انه منذ البدء الله اسمه عقل الله وكل ما يمد لله الآب من مجد كل ما له من مجد هو أيضا لله الاسم وربنا طلب انه في وقت من الاوقات يعود الى ابيه ويستقر عن يمينه ويكون هو الله الكلمه التي قبل كل الظهور ولها كل المجد والكرامه الى الابد فكده هذه اعظم مني مش معناها تمايز في اللاهوت لا ولكن معناها ايه؟ ان الابن اغنى ذاته الابن في تجسده اغلى ذات الحاجة اعظم مني دي الهواء بدأت بالتجسد وانتهت بالصعود الفترة دي 33 سنة من ساعة ما الملاك بشر سيدة العذراء وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي وضبطك القدوس الموجود منك يدعى اسم الله في هذه اللحظة بدأ الجسد الكلمة صار جسدا أغنى ذاته عن مجده لأن يعني هو فيه كل اللاهوت وبالتالي كل مجد اللاهوت فيه أخلى نفسه عن المجد ليش عن اللاهوت؟ خلي بالكم ما أخلاش نفسه عن اللاهوت ولكن أخلى نفسه من مجد اللاهوت وأعطى نفسه شكل البشرية بشرية كاملة لبس جسدنا الضعيف ولد في نجوى كطفل فقير ليس له أن يسجد رأسه صار بين الناس يصنع معجزات جاء صوم أربعين يوم عطس وجلس عند البئر وتكلم مع السامرية تعب عندما كان في جبل الزيتون وعرقه كقطرات دم تألم في ليلة آلامه وتمنى من الله أن يعبر عنه هذه الكأس صلب علشان خاطر يدينا ظهر بمظهر الصعب بمظهر احنا كل شهدنا ان كل العالم كان يحكم على المسيح اصلبه اصلبه والكلام ده اتكلم عنه معلمنا العيان النبي وجاء رجل اوداع ومختبر الحزن واحتقر ومهزوز من الناس اخذ مضيعتنا بعد ان اغنى ذاته صابرا في شكل الناس آخذ سورة عبد وإذ وجد في الهيئة كإنسان الهيئة الضعيفة دي الهيئة المبذولة دي الهيئة المصابة الهيئة المضروبة من أجلنا لدرجة إنه ما كانش حد بيستهين زي ما كان أسماء النبي في هذه الهيئة ضروري يكون الآن أعظم منك ممكن الله الخالق الممجد الذي تسبح الملائكة الجالس على الكروبيم والسرافيم واللي نقدر نقارنه بأشعياء ستة عندما رآه وأجيال ثوبه تملأ الهيكل والكروبيم يصرخون قدوس قدوس قدوس مع السرافيم لو قرأنا الصورة دي والصورة دي الجميع أعظم الآن عشان كده المسيح كان بيقصد دي في التجسد كان الله الآن أعظم من الله في التجسد بسبب الإسلام أما في اللاهوت مفيش أي انفصال ما بين الاثنين لاهوت الآن كل لاهوت الإبن وكل لاهوت الروح القدس واحد في الجوهر قضية الإخلاء حصلت في فترة مؤقتة انتهت بالصعود لما صعد المسيح له المجد شوف بيقول عنه إيه؟ وعلم مدة الرسول في رسالته إلى إليه بيقول كده ليعترف كل لسان أن المسيح هو رب لمجد الله الآن عندما صعد إلى العالم الأعالي وجلس عن يمين أبيه عاد إلى مجده الأول عاد إلى غناه الأول عاد إلى سلطانه الأول مش هنشوفه تاني مخدود ومسجود ومضروب وفقير وجائع وعطشان ومتألم من أجل البشرية لكن هنشوفه آتيا على السحاب في مجد علشان يجازي كل واحد حسب أعماله والتجسد كان مرة واحدة وانتهى ليه؟ كان التجسد كان وظيفته إنه يقوم بالفداء المسيح له المجد يقوم بالفداء والفداء أبدي ده أبدا صنع مرة واحدة ولكن فعالية دم الجبال فعالية دم الصهيب فعالية دم الحمل إلى المنتهى عشان كده في السماء معلمنا محمد رامي شاف إيه خروج كأنه كأنه إيه مسبوح مش كده خروج كأنه مسبوح أما من يمين يعني تتأمل حلو كده بيقول إنه صعود الرب إلى السماء كان هو الزمن اللي الله تعالى حط فيه علشان يلقي الروح القدس عشان كده المسيح له الناس اوصى تلاميذه قال لهم ما تبرحوش عن اورشليم لغايه ما تلبسوا قوه من الاعان ايه يا رب ال- الانتظار ده ليه؟ الانتظار عشان انا اصعد الى اجل والخروف اللي كانه مذبوح ده يكون شفيعا امام الله الاب عن كل البشريه في كل وقت ذبيحه دائمه خروف لأنه مذبوح كأنه ليه؟ لأنه حي مش مذبوح مجنون كأنه مذبوح بس الحقيقة إنه هو حي إلى الأبد بهذه الجراح ولكن بهذه الجراح يرضى الله الآب عن البشرية ويقبل كل التائبين يغسلهم بدم الخروف ويعيدهم أبطال مطهرين مرة أخرى جنود كنيسته وأعضاء نازعة المركز المقدس عشان كده بالشعور انتهت فترة الإطلاق خلاص عاد المسيح الله الكلمة الله العقل الناظر إلى مجده مرة أخرى وانتهت قضية التناسب في العظمة تناسب العظمة كان بسبب الإخلاق أثناء التجسد وانتهى بصعود الرب إلى السماء وهكذا عاد المسيح له المجد إلى مجده مرة أخرى عن يمين أبيه وطبعا ما فيش عند الاب يمين او شمال بس عن يمين يعني قوة الاب ملء القوة ملء السلطان ملء المجد ملء اللاهوت وعظمته هذا عدد المسيح مرة أخرى وهو لم يتنازل عن لاهوته ولا للحظة ولا لطرفة عين في كل تجسده لاهوته كان مثال للاهوت الله الآب ولاهوت الروح القدس ولكن بسبب إخلاقه في الجسد أراد أن يرينا أن الله أعظم منه عشان يرينا عظمة التضحية وعظمة العطاء في الصليب أصل إن نبرر أن الله الإبن مستعمل الله الآب الله الإبن ده الله يبقى إيه قيمة التجسد وإحنا نعرف إن الذي ولد من عذراء هو الله يبقى هي أم الله وهو اللي فيه دي اسمها إيه؟ واحدة يعني نذكر الله ولدت واحدة اسمها جوز ونقول لها ازيك يا أم مين؟ يا أم جوز صح كده برضه هو احنا ولدت الله هنقول لها ازيك يا أم مين؟ بالظبط كده عشان كده احنا في المديحة أول شيء السلام لك يا مريم يا ايه؟ يا أم الله القدوس أم الله ده لما جوز زيك دكتور ولا مهندس ولا صيدلي تبقى امه ايه صايره بيه هي ام الدكتور برضه وام البشمهندس بقى دي هي الست العذراء دي ام الله يبقى ده تعمل ايه؟ بتبني الفرح وجنبها تفكر وتزرع كل يوم وتفرح في كل وقت وتكون في منتهى السعادة ومنتهى الجديات كده برضه ده لو احنا لكن بص العذراء تقول ايه ها انا ذا انا الرب تنبي ام الله يا عبد ده الملاك بيقول لك السلام الذي يا ممتلئ نعمة الرب معك مبارك انت اللي يعني نسمع كده جدا يعذب الشعب خصوصا يعني في السيدات عندهم الغيرة دي مبارك انت في النساء في النساء من كل النساء انت البركة كلها انت مباركة في كل النساء ليه لانك ستصيري ام الله الجالس على الكروبين المحمول على المركبة الملائكية العظيم الذي لا تحده السماء والارض والذي ليس له حدود زمنية ولا مكانية ده بكل اللاهوت وعظمته ونوره وناره فيحتاج إليه في عرض شهر اثنين ثلاثة خمسة تسعة أشهر عشان كده في العهد القديم ربنا ما لجاش إلا يقول لموسى بص العليقة آدي العليقة يا موسى شايف النار دي؟ أنا شايف النار يا رب واقترب موسى وتعجب كيف أن النار تشتعل بالعليقة والعليقة لا تحترق هي دي العذراء في العهد القديم أصل النور والنار بتاع اليهود ما كانش ممكن ان هو يمثل عذراء لانها طاهرة يمثلها لو كانت طاهرة واحد انها تكون الطاهرة ويحل فيها اللاهوت كما يمكن كل ملك اللاهوت الذي الى الله الكلمة الابن حل في احدائه العذراء تسعة اشهر يبين من القداسة والطهارة ونقاوة كثيرة اللي كانت عليها سيدتنا ولكتنا كلنا والحقيقة الثانية اللي احنا بنوصل ليها لما نبرهن ان الله الابن مساوي للاول الله الاب حقيقة الخلاص لو كان المولود من الست العذراء ده انسان عادي كان ايه يتقين في الصليب مين اللي هيموت عن العالم اي حد يعني يموت اي بشر بشر يموت سوى مش مشكلة ولكن يكون المائت عن البشرية هو الله الله يموت من أجلنا الله يدينا هذا التقليد الله يرفعنا هذا السمو الله يعطينا هذه الدرجات احنا بنساوي دمه دم الله ما هو لما احنا نبرهن ان المسيح والله ظهر في الجسد يبقى الايمان مات الله الدم دم الله الجسد جسد الله هذا الجسد الممزق المنفوق من أجلنا والمطعون واللي محطوط عليه اليسوع والمجنود والذين بصقوا عليه والذين لطموه كل اللي حصل في الجسد ده ده جسد الله الظاهر في الجسد حقائق بتغير كل المفهوم وبتغير كل المنظر هذا هو الله ملك الكل ملك الملوك ورب الأرباب مماتا من أجلنا مين كان دين يدينا قيمة الإنسانية في الدين المسيح فإنسان الناس قيمة الإنسان في أي دين هل قارن الله بالذين يعبدوه مفيش مقارنة طبعا لكن احنا في المسيحية المعبود أصبح عبد لكي يأتي بالعبيد إليه ولكي يحتضنهم إليه ويطهرهم ويجعلهم بالحقيقة أبناء ليه امتياز أكثر من كده الناس امتياز غير المسيحية ما الناس قيمة غير الله حبيبنا الذي بذل ذاته عنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا دي نعمة كبيرة ودي بركة كبيرة بس علينا نشعرها ونحسها ونديها لاولادنا حية زي ما احنا برضه خدنا من ابائنا واجدادنا في كل عصورهم الذهبية نعطيها لأبنائنا ونفكرهم كل يوم نحن في نعمة عظيمة نحن في بركة لا يحلم بها بشر آخر ولا كأي دين آخر ولا كأي معتقد آخر إذ نحن بالحقيقة أبناء الله حسب تجسده وحسب صليبه اعتبرنا لحية التبني ونحن أحباء وليس عبيد هكذا كانت العقيدة مهمة يبقى كل مرة لازم أبنائنا برضه ندربهم ونتكلم معاهم حتى في شكل إيه وأنا كده وأنا سأوان بنلعب معاهم إحنا بنأكلهم إحنا بنجلس معاهم في أجازاتهم وفي الصيف خصوصا نترك ونتطرق إلى هذه النقاط العقدية الهامة ونشرحها لأبنائنا بأسلوب مبسط حلو جميل يقبلوه علشان يشبوا وهم مستنيرين ويشبوا بالنعمة حتى يصلوا بنعمة الله إلى بر الأمان إلى أرض أبيه السلام العظيم هكذا عملنا الجميلة ونحن في الصوم العذراء تحط لنا عين التجلي كده عشان تعطينا فكرة عن مركز العذراء وتعطينا فكرة عن أهمية العقيدة يريد عليكم الأيام السلام والخير والبركة أذكر أول مرة أخرى نشكركم كثير كل سنة وأنتم طيبين يا رب لا يبدل الأبد. احنا بنكرر